السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله لازلنا مع أجمل رحلة في الوجود كله رحلة إلى الله رحلة إلى معرفة الله وإلى إحياء القلوب وعودة السعادة بمعرفة الله سبحانه وتعالى لازلنا مع رحلة معرفة اسم الله المؤمن احنا الوقت في المعنى الثامن يا جماعة احنا الوقت في المعنى الثامن من معاني العشرة لاسم الله المؤمن المؤمن هو الذي لا يخاف من أعدائه ولا يخاف على اوليائه الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر انتقامه المروع من قوم صالح الله سبحانه وتعالى يقول ولا يخاف عقباها ربنا سبحانه وتعالى يقول كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها عارفين يا جماعه لما ملك من الملوك يغضب على بلد من البلاد فيقوم يجيب الجيش بتاعه ينزلوا يسووا البلد بالارض يدمروا البلد كلها ممكن اي ملك من ملك من ملوك الدنيا يخاف من انتقام القوم دول بعد كده يعني اي حد بيحارب وبينتصر اللي بيتهزم ما بيستسلمش كده على طول يعني ممكن بعد عشر سنين عشرين سنه يرجع ويقوم وينتقم ربنا بيقول فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقبال المفسرين قالوا فيها معنيين المعنى الاولاني ان ربنا مش زي اي ملك من ملوك الدنيا ي... اي ملك بينتقم من عدوه من اعدائه بيخاف ان الشعب اللي انتقم منهم ده يرجعوا يعملوا اي رد فعل لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هو لما بينتقم من اعداء الله لا يخاف ان اي حد يقدر ان هو ينال من رب العرش العظيم اي شيء وفي معنى تاني المفسرين ذكروه معنى جميل قوي يا جماعه ومعنى واقعي واقرب حتى للايه؟ لان احنا نتخيل ان يكون ده معنى الايه ولا يخاف عقباها اي لا يخاف على اوليائه ما انا ممكن اكون مش قادر ان انا انتقم منك انت بس انا ممكن انتقم من اولادك مثلا انتقم من حد ضعيف جنبك انما هنا ربنا بيقول انه لا يخاف على اوليائه الله سبحانه وتعالى لا يخاف على اوليائه ان حد يأذيهم ان حد ينتقم منهم ان حد يعني يكره الدين فيقوم بقى يلحق اي اذى باولياء الله لا ربنا سبحانه وتعالى لا يخاف عقباها بعض المفسرين قالوا ان الله لا يخاف على اوليائه يعني مفيش حد من اهل الباطل يقدر يمس حد من اولياء الله الصالحين الا بامر الله سبحانه وتعالى طول ما هؤلاء الاولياء في حصانه الله سبحانه وتعالى معنى جميل قوي قوي قوي قوي المعنى الثامن ده معنى جميل قوي يا جماعه ان ربنا بيامن رجالته في الارض ان ربنا بيامن الدعاء اليه في الارض ان ربنا سبحانه وتعالى بيدخلهم في حصنه وبيدخلهم في معيته وان ربنا سبحانه وتعالى لما بينتقم من اهل الباطل الله سبحانه وتعالى قادر انه يحمي اهل الحق زي ما هو قادر ان هو ينكل باهل الباطل آه اسم الله المؤمن ده بيدي معاني كلها امن وامان للدعاء الى الله بيعرف الدعاء الى الله ان اكبر حصن على وجه الارض هو الانتماء الى الله الانتماء الى الجنديه لدين الله انك انت تبقى داعي الى الله ان انت تشتغلي في الدعوه الى الله كل مقطع بتعملوه على السوشيال ميديا كل ندوه كل جوله دعويه كل مره بتتكلموا فيها عن ربنا جوه بيوتكم بره بيوتكم مع اسركم مع اصحابكم مع جيرانكم انتوا بتاخدوا حصانه من الله سبحانه وتعالى في التأييد والمعيه والنصره واللجوء الى الله واجابه الدعاء الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء اهل الدعوه واهل الايمان المعنى التاسع احنا كده ما عندناش غير معنيين في اسم الله المؤمن وبعد كده نبدا بقى نشوف المعاني دي اثرت في قلبنا قد ايه المعنى التاسع لاسم الله المؤمن الذي يعطي الايمان يبقى المؤمن له علاقه بالايمان بقى احنا قلنا في الاول واهب الامان المؤمن واهب الامان لا وكمان المؤمن واهب الايمان الذي يعطي الايمان وي... و... ويؤيد الدعاء الى الايمان يبقى لما حد بيسخر عمره عشان يدعو الناس الى الايمان وعشان منسوب الايمان يزيد في قلوب الناس الله يؤيد هذا العبد الله يؤيد هذه المرأة هذه الداعية إلى الله يا بختك يا أيها الدعاء إلى الله وأيها الداعيات إلى الله باسم الله المؤمن يا بختك أنتوا أعظم الناس حظا من اسم الله المؤمن أنتوا أعظم الله حظا من أمان الله وتجلي الله عليكم باسمه المؤمن سبحانه وتعالى يعني اللي هيعمل عشان يرفع منسوب الإيمان في قلوب الناس ده من اعظم اسباب تجلي الله باسمه المؤمن على الانسان ان الانسان ده يبقى رساله حياته رفع منسوب الايمان في قلوب آه، عباد الله آه، يعني من معاني اسم الله المؤمن ان ربنا بيساعد عباده انهم يؤمنوا فهو معطي الايمان يعني تخيلي كده بس معايا تخيلي الاول خالص يعني خلونا نخرج قضيه الدعوه من الموضوع انت دلوقتي عايزه منسوب الايمان يزيد في قلبك ايوه افتكر ان ربنا المؤمن بقى انت دلوقتي ماشيه في مراد المؤمن انت دلوقتي بتجاهد في قيام الليل عشان توصل لليقين انت بتجاهدي عشان المقامات الايمانيه تتفجر في قلبك هنا المؤمن معاكي هنا المؤمن بيأيدك اي انسان بيسعى لتحصيل الايمان اي انسان بيسعى لكثره العباده عشان اليقين يجي في قلبه اي واحد منكم يا جماعه عنده شكوك في وجود الله عنده شكوك في الاسلام عنده شكوك في القران وقرر انه ما يتناساش هذه الشكوك قرر انه يسعى من اجل ان هو آه، آه، يزود يقينه في وجود الله يزود يقينه في الاسلام يزود يقينه في القران يزود يقينه في عظمه الله من خلال العباده والتفكر في الخلق و و و والاقبال على الله سبحانه وتعالى العبد ده هيجد كرامات من الله وتأييد من الله سبحانه وتعالى من الله المؤمن لان العبد ده ماشي في مراد الله ودي برضه رساله للدعاء الى الله ان الله المؤمن هيساعدك طول ما انت عايش حياتك عشان الناس تؤمن بالله كل ما هنشتغل في الدعوة ربنا هياخد بإيدينا كل ما هتشتغلي في الدعوة ربنا هيحميكي وهيحفظك ربنا يا جماعة بيؤيد عباده الصالحين تأييد عظيم وبيملى حياتهم بالبراهين اللي بيثبت للناس كلها ان الناس دي صادقه، الناس دي مش كدابه، الناس دي من عند ربنا، الناس دي بتاعت ربنا بجد. ويعني شوف الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ بيقول يعني سيدنا حسان بن ثابت كان بينصر الدعوه بالشعر هو فنان حسان بن ثابت ده فنان اسلامي عظيم، فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان الله ان الله يؤيد حسان بروح القدس يعني ربنا جبريل بينزل زي ما جبريل بينزل على النبي عليه الصلاه والسلام يؤيده لانه نبي لانه داعي الى الله الله يؤيد حسان بن ثابت آه، آه، رضي الله عنه وارضاه لانه هو انسان بينصر دعوه ربنا من خلال الفن الاسلامي يعني هو داعي الى الله داعي زيه زي الدعاء تخيلي ربنا ينزل لك جبريل عشان يؤيدك ربنا ينزل لك ملائكه من السماء عشان يؤيدك زي ما قلت لكم يا جماعه المعنى التاسع ده جميل قوي الذي يعطي الايمان ويؤيد الدعاء الى الايمان يعني ربنا بيصدق الدعاء لي الدعاء آه، ليه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعطي ايات مبهره في حياه الانبياء في حياه الدعاء تخلي الناس يصدقوا ان دول بجد من عند ربنا آه، احيانا آه، يعني سبحان الله العظيم آه، بنتعرض للظلم من اي حد فربنا يقيد ليكي انسان او يقيد ليك انسان انت ما تعرفهوش يدافع عنك بالهام من الله سبحانه وتعالى زي في سوره المؤمن خدوا بالكم اسمها سوره ايه المؤمن اللي هي سوره غافر وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله هو الراجل ده قال كده امتى لما فرعون قال ذروني اقتل موسى يعني ده واحد من آل فرعون ده واحد من عائلة فرعون طلع يدافع عن موسى عشان كده الصورة اسمها صورة المؤمن يا جماعة ممكن يكون عشان هذا الرجل نفسه هو مؤمن وممكن يا جماعة ممكن يعني والله أعلم عشان الله نفسه هو المؤمن الله هو اللي أمن موسى أمام مصدر الرعب الأكبر في العالم في هذا الوقت وهو فرعون الله المؤمن بعت لموسى اللي ينصره ويصدقه ويبرهن على صدقه امام الناس وده من اثار اسم الله المؤمن ان ربنا يقيد للدعاء اللي يدافع عنهم وممكن يكون الداعي الى الله ما يعرفوش اصلا يعني عمره ما عرفهم اصلا يعني تبع نفس المعنى ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلي في ايات تحصل في الواقع تخليك تصدق القران وتخليك توقن بوعود الله في القرآن وتخليك تقرأ القرآن وانت متشبث بيه ومتعلق بيه ومتمسك بيه لأن كل الأحداث اللي انت عايشها كلها بتصدق ربنا في القرآن ايه اللي خلاك تصدق ان التدين هو سر الحياه الطيبه وتصدق قول الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا كلمه ضنكا دي كلمه صعبه قوي يا جماعه الضنك ده اللي هو الخنقه الضنك ده اللي هو الضيق يعني الانسان اللي هيبعد عن ربنا هيعيش في خنقه حتى لو معاه فلوس هتعيش في ضيق حتى لو ملك الجمال العالم هيعيش مخنوق هيبقى عايش في تابوت عايش في قبر عايش مخنوق مش عارف يعمل ايه ايه اللي خلانا نصدق قول الله ده غير لما عصينا ربنا جربنا الضنك كلنا لما بنبعد عن ربنا لما بنقصر في العباده لما بنبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى بنحس بال- بالضنك وفي نفس الوقت إيه إيه بنحس بالسعاده لما بنرجع للعباده لما بنقف بين ايدين ربنا عشان كده الامام ابن القيم له كلمه حلوه قوي قوي قوي يا جماعه بيقول المؤمن اللي هو الله المؤمن يعني الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد على صدقهم يعني لو انت داعي الى الله وبجد مخلص لربنا ربنا هيعرف الناس كلها انك انت مخلص ازاي هو ربنا بقى عشان كده حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام كلمنا عن اللي هيحصل بعد موته النبي عليه الصلاه والسلام كلمنا عن اللي هيحصل في الخلافه الراشده واللي حتى التتار النبي له احاديث في مسند الامام احمد بتوصف التتار وكل حاجه التتار عملوها في الامه كل حاجه النبي عليه الصلاه والسلام قال انها هتحصل حصلت حصلت في ال 1400 سنه اللي فاتوا من بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام يبقى كل حاجه قال انها هتحصل حصلت فده يخلينا نوقن باللي النبي عليه الصلاه والسلام قال انه هيحصل ولسه ما حصلش زي عودة الخلافة النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم تكون خلافة على نهج النبوة عليه الصلاة والسلام زي نصرة الإسلام وانتشار الإسلام في الأرض زي نزول المسيح عيسى ابن مريم زي خروج المهدي زي اللي الناس بتسميه المهدي المنتظر هو مش منتظر اسمه المهدي زي خروج الدجال وإن الكرة الأرضية كلها تسجد للدجال وتعبد الدجال و... و... وتصلي للدجال زي خروج يأجوج ومأجوج أكل لحوم البشر وازاي ان ربنا هينصر سيدنا عيسى عليهم يبقى لما نسمع كل الكلام ده نبقى مطمنين ومؤمنين بالكلام ده لان كل وعود النبي عليه الصلاه والسلام حصلت في ال 1400 سنه اللي فاتت دي وربنا صدقها المؤمن صدقها باحداث الواقع فده يخلينا آه، آه، لما يعني لما نسمع وعد من وعود النبي عليه الصلاه والسلام نصدقه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال صنفان من من اهل النار لم ارهما نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله محدش كان يتوقع مرات ابو جهل وابو لهب في مكه كانوا لابسين حجاب يا جماعه بس كان اسبانيش يعني الطرحه بتنزل على الظهر والرقبه بتبقى مكشوفه ما كانش حد يتخيل ان تيجي واحده كاشفه شعرها و... ومهيشه شعرها ما كانش حد يتخيل ان الكلام ده هيحصل والكلام ده حصل فيش حاجه النبي عليه الصلاه والسلام قال انها تحصل وهي ما حصلتش فحبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام الصادق المصدوق عشان كده المعنى التاسع ده آه، معنى جميل قوي يا جماعه معنى يعني لازم نقف معاه كتير معنى ان ربنا بيصدق الدعاء الى الله ربنا بيعمل ايه للناس اللي عايشه عشان الله يهب الايمان للبشر الناس اللي عايشه عشان الله المؤمن يؤمن به الناس الناس دي ربنا بيعمل لها ايه النبي عليه الصلاه والسلام لما راح رحله الاسراء فراح لبيت المقدس وصلى بالانبياء فرجع مكه قال لهم انا رحت بيت المقدس وصليت بالانبياء قالوا له امتى قال لهم الليله قالوا له ليله ايه ده احنا بنروح شهر ليله ايه ابو جهل قال له طب تعالى بقى تعالى تعالى في الكعبه ابو جهل بيمنع الناس من سماع النبي عليه الصلاه والسلام النبي كان ممنوع من الدعوه الى الله في مكه ولكن المره دي لا تعالى بقى ده احنا نطلعك في اكبر القنوات الاعلاميه تعالى ابو جهل راح جاب للنبي مقعد في حجر في في, في حجر اسماعيل جوه الكعبه ولما اهل مكه كلهم وقال له احكي لهم يا محمد بقى انت شفت ايه فالنبي عليه الصلاه والسلام حكى لهم انه راح المسجد الاقصى وان هو صلى بالانبياء ف... فقالوا له طيب بقى انت بتقول كلام كبير بقى يا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اوصف لنا المسجد الاقصى انت عمرك ما رحت هناك ولا تعرف شكله الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعه بيقول شوف الكلمه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام داعي الى الله وربنا ورى له ايه بس هو يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما ركزش في شكل المسجد فالنبي عليه الصلاه والسلام قال فكربت كربا لم اكرب مثله قط النبي عليه السلام وقع في ازمه رهيبه النبي عليه السلام حس بكرب وحس ب- ب- ب- بخوف أنا- انا انا انا ما ركزتش في تفاصيل المسجد الاقصى من بره ما ركزتش في شكله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجلي لي بيت المقدس فوصفته وانا اراه الله رفع له بيت المقدس ورفع له شكل بيت المقدس الله بيؤيد الدعاء ما تخافش وانت شغال في الدعوه الى الله مش حط في بطنك بطيخه صيفي حط في بطنك شادر بطيخ ما تخافش لو انت راجل من رجاله ربنا في الارض ما تخافيش لو انت جنديه من جنود ربنا في الارض الله سبحانه مش ربنا اللي يبيع رجالته ولا ربنا اللي يسيب رجالته ده لو راجل اعمال وعنده رجاله شايلين شغله عمره ما يسيبهم ولا يتخلى عنهم ابدا فما بالك بالله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا في غزوه تبوك لما في بعض الصحابه ما رضوش يخرجوا في غزوه تبوك لانها صعبه ربنا قال لهم الا تنصروه مش عايزين تخرجوا وراه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هو انتوا دلوقتي مش عايزين تنصروه ضد الروم انا نصرته ضد الجزيره العربيه كلها وهو بيهاجر 500 كيلومتر من مكه للمدينه والجزيره العربيه كلها بتدور عليه عشان تقتله وعشان يجيبوه جثه لمكه وكل القبائل بتدور عليه وانا نصرته ووصلته للمدينه إيه، دين ربنا مش محتاجكم ف- فجعل الله نجاة النبي في الهجرة آية من آيات نصرة الله للدعاء إليه إيه، عمرنا يا جماعة والله يا إخواني الواحد ربنا من عليه من سنين بفضل ومنة الله في الدعوة إلى الله من حوالي 20 سنة الواحد شاف آيات يعني ممكن الواحد يكتبها في كتاب آيات في الرزق آيات في إجابة الدعاء آيات في حاجات كتير جدا حتى في الابتلاءات اللي بتحصل في حياتك ربنا بيبعت لك رسالة في كل لحظة جوه الابتلاء أنا معاك أنا مش سايبك أنا مش متخلي عنك أنا بدبر لك أنا برتب لك ده مش ابتلاء ده حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك بسببها خير عظيم في الدنيا وفي الآخرة يا جماعة الدعاء إلى الله دول آه، يعني عارفين انتوا راجل الامن اللي ماسك اللاسلكي وعلى اتصال بالقياده بتاعته قاعدين يكلموه ويكلمهم محدش عارف الحوار ده غير هو وهم اه الداعي الى الله في الارض عامل زي كده يا جماعه ده ده موصول بالله الناس مش حاسه موصول بالله في الرؤى بتاعته موصول بالله في اجابه الدعاء موصول بالله في تيسير الارزاق بتاعته موصول بالله في معيه ربنا ليه في الازمات موصول بالله في اللطف اللي بينزل على قلبه ساعه الابتلاءات موصول بالله ربنا بيدبر له امور حياته بطريقه غير بقيه الناس ربنا كانه هو في لاسلكي كده سبحان الله ولله المثل الاعلى في اتصال خاص ما بين الناس اللي بتشتغل في الدعوه وما بين الله المؤمن عارفين انتوا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه لما خرج في سريه سيف البحر سرية سيف البحر كانوا ما النبي مديهم جراب تمر كده سرية مجموعة رجالة كاملين خلصوا التمر كانوا هيموتوا من الجوع وهم على شط البحر الأحمر طلع لهم حوت حوت اسمه حوت العنبر عارفين انتحار الحيتان الحيتان اللي بتقوم رامية نفسها على الشط دي و- وتتصور في الناشونال جغرافيك وفي القنوات دي ربنا بعت لهم حوت فضلوا ياكلوا منه ياكلوا منه مده طويله جدا هو مين اللي طلع لهم الحوت ده يعني مش جالهم يا اخوانا 3 كيلو سمك مثلا ولا ولا 3 كيلو سمك بوري ولا 3 كيلو لحمه ربنا اداهم حوت عشان ياكلوا ويتبسطوا ويتغذوا ويتقووا عشان دول بيشتغلوا عشان ربنا عشان دول رجاله ربنا في الارض يا بختك يا اللي هتقف على باب ربنا يا بختك يا اللي ربنا هيستعملك في الدعوه الى الله يا ما شفنا ايات إيه، لا تحصى في تيسير الارزاق وفي تيسير امور الحياه وفي تيسير آه، حوائجك من الله سبحانه وتعالى الواحد والله يا اخواني يعني انا نفسي في يوم من الايام اكتب كتاب كده اسمه ايامي مع الله عن الحاجة العجائب اللي الواحد شافها طول ما هو شغال في الدعوه وطول ما هو بيبذل لدعوه الله الله يستعملنا ولا يستبدل بنا الله يستعملنا ولا يستبدل بنا ان شاء الله نتكلم في المعنى العاشر بقى والاخير الحلقه القادمه باذن الله اللي هو معنى الامين الحافظ الثقه الموثوق يعني ايه ربنا الامين يعني هي الكلمه دي السلف قالوها على ربنا اه قالوها على الله سبحانه وتعالى طب يعني ايه ولكن نختم هذه الحلقه بالدعاء بالدعاء اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم افتح لنا من ابواب الدعوه اليك ما ترضى به عنا اللهم اجمع لنا القران والدعوه اليك اللهم شرفنا بالدعوه اليك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم أيدنا بروح منك اللهم أمدنا بمددك العظيم اللهم أمنا مما نخاف يا مؤمن اللهم أمنا مما نخاف في الدنيا والآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم آمن روعاتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك